اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام بهالحلقه الجديده لبرنامج اسئله عن الايمان واهلا وسهلا ايضا بضيفنا الكريم القمص زكريا بطرس مساء الخير آه، مرحب بيك اهلا وسهلا ولا نشكر اصدقائنا الكرام اللي بعثوا لنا كمان آه، آه، رسائل عديده وبحب اقرا اليوم آه، رسالتين وحده اجت من تونس على جناب القمص بطرس لقد نورتنا بمعارف كان من المفروض ان يدركها المسلمون ولو تمعنوا في هذه المعطيات واعملوا العقل ربط الامور واستخلاص العبر لكن حصل لكم شرف المبادره العقلانيه لبيان الحق تشكر
سيدي أرجو منكم بعض التوضيحات التالية ما هي نسبة أو عدد الآيات التي تذكر النار والخوف والرعب آه، وكيف ربط هذا الخوف بنبي الإسلام محمد حتى أن معرفة الله تكاد تكون مرتبطة بقبول النبي محمد بعدين بيسألنا أسئلة حول الجزية انه بقول ايضا بلغني ان المسلمون قبلوا الجزيه من اهل تونس وتوقعوا عن وتوقفوا عن الغزوات يعني شو بقول ممكن قبول الجزيه يوقف دائما القتال مثلا بعدين عنده رجاء خاص بقول الرجاء اذا تخصيص حلقه حول الخوف والرعب والارهاب في الثقافه الاسلاميه اذا فيك ترد على هذا من فضلك شو رايك أنا- انا بشكر آه، محبه آه، هذا الاخ التونسي ونشكر ربنا من اجل صداقتهم وهي الحقيقه آه، عقليه ناضجه ومتفتحه وان شاء الله نستجيب ليه ونحدد حلقه عن الرعب والخوف والنار اللي كان بيستخدمها آه، محمد عشان خاطر ياخد اتباع ويمشوا وياه ان شاء الله ويمكن يجي حديث في الحلقات اللي جايه قريبا يعني آه، آه، ارتباط القبول الاسلام بقبول محمد دي حقيقه ايوه آه، في الشهادتين يعني اشهد لا اله الا الله لوحدها ما تكفيش لازم برضو التاني فده صح آه، الجزيه وقبولها بدل القتال ده في مصر لما قالوا القتل او الجزيه او الاسلام فابتدوا يدفعوا آه، الجزيه والناس التانيه ابتدت تسلم فجه امر انهم يوقفوا الاسلام ليه؟ محتاجين لفلوس جزيه فيا القتل يا الجزيه مم. فارتباط الجزيه فعلا بال- آه، بالاسلام وبديل آه، لل- للقتل آه، عشان خاطر تعويض آه، او الدخل ال- ال- المالي يعني
شكرا وجدنا رساله ثانيه من المانيا بقول اشكر اشكر لكم برنامجكم الرائع الذي استطاع ان ينير عقولنا المعروفه معرف الحق ويفتحها على الحقائق التي كانت خافيه مخفيه واني متابع لجميع الحلقات ولقد زادتني خبره ومعرفه وتقربا لربنا يسوع المسيح اشكركم على هذا البرنامج الرائع لدي طلب خاص من جناب القمص حيث قال استطعت أن أحصل على ثماني نسخ مختلفة من أسماء الله الحسنى والتي فيها الاختلافات واضحة هل ممكن يعني أن ترسل لي نسخ من هذه الأوراق أو تدلني على موقع واضح في الإنترنت وعنده أيضا طلب آخر هل يمكن كتابة أو تخصص حلقة عن اليزيدية لنستنير بعلمه أو يدلني على عن موقع الإنترنت يشرح عن اليزيدية وحتى الزرودشتية وشكرا اي آه برضو بنشكر ونرحب باخونا من المانيا و آه الحقيقه آه موضوع ال- اسماء الله الحسنى 99 موجود في جميع المواقع الاسلاميه على الانترنت لو كتب اسلام dot com هيجي له كل المواقع الاسلاميه وهيلاقي فيها اللي هو عايزه آه تخصيص حلقه عن اليزيديه اليزيديه من الشيعة وإن شاء الله نخصص لكل الحاجات ديت حلقات والزرادشتية دي الفارسية الديانة الفارسية القديمة آه، شكرا جزيلا لمحبتكم وشكرا في اصدقاء ثانيين كمان كتبوا لنا وفي سؤال بيقولوا لماذا تهاجمون الاسلام لسنا نؤمن باله واحد
دايما بحب أكد وأقول أولا متشكرين للي بيبعتوا لنا باستمرار أبأكد وأقول إحنا مش بنهاجم إحنا بنتساءل لا نهاجم ولكننا نتساءل فهل التساؤل يعتبر هجوم؟ مش معقول مش معقول كون ان احنا بنسال يقولوا بتهاجموا طب ليه ما لو في اجابه تخلص والناس تتبسط ان احنا نتساءل عشان يطلعوا الاجابات اللي عندهم لكن كون ان هم ما بيطلعوش اجابات يبقى اذا ما عندهمش حقائق ما تبقى كده بقى ويعتبر تهديد بقى وبعدين آه، اما من ناحيه بقى آه، نعبد اله واحد فانا مش عايز اجاوب لكن انا عايز اعرض صفات الله في المسيحيه وصفات إله الإسلام والمشاهد يحكم إن كانوا دولت واحد ولا مش واحد واضح
شو هو الاختلاف اذا آه، بين الله في المسيحية وإله الإسلام شوف عزيزي الله في المسيحية بنقول عليه الله محبة الله محبة كل من يحب يعرف الله ومن لا يحب لا يعرف الله لأن الله محبة الكلام ده في رسالة يوحنا الأولى إصحاح أربعة وعدد سبعة وثمانية يبقى الله في المسيحية حب طب الله في الإسلام إيه؟ تسعة وتسعين أسماء حسنى منها المضل والمتكبر وإلى آخره وليس فيها المحب فالله محب الله مضل ومتكبر او على الاقل ما فيش محبه ده فيبقى ده اله واحد الحكم برضه للمشاهد
طيب هالصفات يعني ممكن آه، تعطينا فكره عن تصرفات آه، معينه بالنسبه الى الاسلام شوف عزيزي ال... لما يبقى في صفات بالشكل ده بينتج عنها نتائج فلما يبقى الله محبه يبقى بيحض كل اتباعه على ان هم يحبوا
في فرق حبوا بعضكم بعضا مش كده احبوا اعداءكم باركوا لاعانيكم الى اخره ولما يبقى صفه الله ما فيش محبه بل بالعكس في ارهاب زي مثلا يقول لك ايه آه في سوره الانفال ايه 60 واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون عدو لا احنا عندنا تحب العدو مش ترهب العدو فاذا الصفات اللي بيتصف بها الله سواء كان الله في المسيحيه او اله الاسلام بيبقى لها نتائج مش عباره عن صفه وخلاص فالحب بيوصينا بالحب وغير المحبه بتوصي بالارهاب هل يا ترى ممكن ان نقول آه، اله واحد يمكن بس ما بيعرفوش تماما او ما فيش علاقه شخصيه مع الاله ايوه دي حته لكن انا بتكلم الاول على الصفات ايوه الاول صفات فالاله في المسيحيه غير ان هو محب اله سلام يقول كده واله السلام يقدسكم بالتمام في تسالونيك الاولى اصحاح 5 وعدد 23 اله السلام طب وفي الاسلام بنلاقي حاجه تانية يعني اذا كان السلام فبيقول طوبى لصانع السلام يعني برضه آه لكن ب- بشوف ان في الاسلام في سوره التوبه ايه 29 ما فيش سلام قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر واليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق اللي هو الاسلام من اهل الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون فاذا في قاتلوا احنا بنقول حبوا وده يقول قاتلوا في سالموا طوبى لصانع السلام وفي سوره الانفال ايه 65 يقول يا ايها النبي مم. حرض المؤمنين على القتال كلام صعب حرض المؤمنين على القتال وفي صحيح البخاري حديث نبوي عن ابي هريره قال النبي امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني دمه وماله يا ساتر يا رب وعارف آه، تعبير او الحديث بتاع امرت ان اقاتل الناس دي جت مره في الاحاديث كام مره اتفضل.
اكتر من 100 مره امرت ان اقاتل الناس بالمناسبة كم مرة ذكرت يعني كلمة قتل وإرهاب ومشتقاتها يعني بالقرآن أو الأحاديث انا عملت بحث لطيف دخلت على موقع الازهر وحطيت كلمه ارهاب قتل في السيرش في البحث ارهاب قتل دماء سفك حرب سريه اغتيال حطيت كل ديت مسقطه فطلع عندي 35 ألف و213 بين آيات قرآنية وأحاديث نبوية 35213 قول واخد بال حضرتك فازاي نقارن ده بإله بيدعو إلى السلام والمحبة و- ويقول لك ضع سيفك في غمده لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يؤخذون فمش عارف ازاي يقولوا احنا إله واحد يعني ربما بعض الأصدقاء ي- بيقدروا يقولوا إنه إله العهد القديم يعني التوراة كتب الأنبياء آه، يعني أيضا آه، إنه ذكر إن في حرب.
ذكرى في إنه- باستمرار بيقولوا لنا في الاوض بتاعه البلتوك أيوة.
باستمرار الحته دي الله في العهد القديم كان برضه بيؤمر بالحرب وخلافه وهم يتناسون حقيقه جوهريه وهي ان العهد القديم كان عهد الناموس اي الشريعه والقانون ولم ياتي عهد النعمه اللي هو العهد الجديد عشان كده لما جه المسيح يقول ايه الناموس بموسى اعطي الشريعه اتعطت بموسى اما النعمه والحق فبيسوع المسيح صار فلما يجي احبائنا المسلمين يشبهوا الاسلام على العهد القديم فكأنهم بيتغافلوا ويتجاهلوا عهد النعمة اللي هو قضى وأنهى العهد بتاع الحرب ليه؟ لأن ده كان بدون نعمة بدون معونة من الله بدون مساعدة من الله فما قدروش يعيشوا على مستوى مرتفع روحاني هذا هذا رجوع إلى الشريعة آه.
المسوية تقريبا يعني في بالتاكيد وعشان كده آه ورقه بن نوفل لما راحت خديجه أيوة.
تكلموا عن اللي حصل لمحمد في غار حراء قالها هذا هو ناموس موسى طب فين نعمه المسيح طيب فيك تقول لنا ال- إنه الفرق الآن يعني بين النعمة والناموس
شوف اقول لحضرتك حاجه مهم قوي ان احنا نعرف ليه ما تعطتش النعمه في العهد القديم اساسا يعني ليه كان ناموس ما فيش نعمه
مع لان دي حته مهمه ليه بقى لان الانسان لما اخطا انفصل عن الله فصار تحت حكم الموت إجت الخطيئة هي موت اجره الخطيئه برافو اجره الخطيئه هي موت اصبح تحت حكم الموت طب ازاي يديله نعمه ورحمه وبركه وهو محكوم عليه بالموت الابدي لانه منفصل عن ربنا فالاول يترفع الحكم وبعد كده يدي الرحمه والنعمه لان في ال- في القاموس العبري الرحمه والنعمه م- يعني مترادف يعني طب ازاي تتشال العقوبه لازم ياتي فادي ضحية ضحيه يفدي فياخد هو عقوبه الانسان ويطلعنا براءه فده اللي حصل على الصليب اخذ خطايانا وحكم الموت اللي علينا واعطانا بره وصلاحه وادانا النعمه فكان لازم ياتي المسيح الفادي ليصنع فداء ويرفع القصاص بموته هو الشخصي وبعد كده يدينا احنا النعمه الاسلام جه بعد النعمه طب ازاي يرجع للناموس دي القضية والمشكلة فلما يجوا يقارنوا لنا الإسلام بال بالعهد القديم نقول له لا العهد القديم شيء وعهد النعمة شيء لأن تم مصالحة وغفران وفداء مظبوط لا
شكرا طيب آه، تأثير آه، على السماح بالحرب بالعهد القديم ومنعه بالعهد الجديد يعني آه، هو شو السبب يلي آه، آه.
بتشوف انه النعمة ي- بتغير طبيعة الإنسان أيوه انا بتذكر انه حتى بالمزامير لنقول كان بالمزمور 103 لما بيقول آه، آه، داود النبي بارك يا نفس الرب آه، ولا تنسي ولا كل تنسي كل حسنة.
حسنتي الذي يغفر كل اثامك آثامك.
وبعدين المزمور 23 من الرحمه آه،
ايوه بالظبط تاخدك.
فاللي حاصل ايه؟ آه النعمه بتدي قدره وقوه الانسان انه يضبط نفسه. فالنعمه بتاعت المسيح بتعمل انضباط. ثمر الروح محبه فرح سلام طول اناه لطف صلاح ايمان وداعه ضبط نفس تعفف. ده بالنعمه بعمل الله. العهد القديم ما كانش فيه النعمه لان فيه عداوه. فما كانش فيه ضبط نفس عشان كده كان في حروب لكن لأن الله لا يأمر الإنسان بشيء خارج عن طاقته و- وما يطلبش من الإنسان شيء أكتر من طاقته إن أردت أن تطاع أؤمر بما يستطاع لكن لما جت النعمة اللي هو عهد الكمال تقدر تدي للإنسان إمكانية فبيقدر إن هو ينتصر على نفسه الحاجة التانية ان العهد القديم ايام اسرائيل كان فيه دوله دوله قائمه دوله اسرائيل فكان لزوم لها الحرب مش كده لكن المسيح لما جه ما كونش دوله بس بتتكلم عن الملكوت كان عن مملكة.
ملكوت مملكه روحيه روحيه يعني.
يملك على القلب بالمحبه ايوه لكن ما هواش آه، آه، ما دوله ايوه تقيم دولة وعشان كده آه، لابد أن يكون هناك فصل بين الدين والدولة طبعا ال- الهدف من الدولة في العهد القديم ما هتقول لي ما الإسلام برضه دولة
يعني في ناس بيقولوا يمكن انه نحن بحقنا الحرب لان عندنا دول عندنا دول- اسلاميه دول إسلامية نقول ال ال الدين ارتبط بالدولة في العهد القديم لأن كان بيعاملين دولة عشان ما تختلطش الشعب الإسرائيلي ما يختلطش بالشعوب اللي بيعبدوا الأصنام وطنيه الوثنية فكان عامل شعب ليأتي منه المسيح فإذا هذه الدولة كان لها هدف أن يأتي المسيح يخلص يخلص فهو عمل دولة فرزها واداها شريعة واداها كتب واداها نبوات واداها رموز طيب تقول لي الدولة الإسلامية هدفها إيه؟ هيأتي مخلص منها يعيشوا حسب الشريعه الشريعة طب آه، فين شريعة الحب فين شريعة النعمة فين شريعة الخلاص اكيد وهو ده السؤال ولذلك بعد المسيحية المسيحية فصلت بين الدين والدولة
لما مسيحي.
المسيح بيقول شو ينتفع الانسان اذا ربح العالم كله بيخسر نفسه بنشوف انه كل انسان أيوة.
له اهميه عند الرب آه.
وعشان كده احنا النهاردة ما بنعترفش بدولة إسرائيل لأن الهدف بتاع دولة إسرائيل انتهى جه المسيح وأتى إلى خاصتي وخاصته لم تقبله عشان كده الإسلام بيعمل دولة إيه الهدف إلا إنها مملكة وإمبراطورية فالحرب بقى والقتل والاغتيال فهنا هنا يعني التقليد اللي مش مظبوط إسرائيل كان قيام دولة لهدف انتهى الهدف انتهت الدولة
طيب شو اهميه ال- فصل الدين عن الدوله
ايوه دي حته مهمه قوي مهمه قوي وننادي بها فصل الدين عن الدوله المسيحيه فصلت الدين عن الدوله اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله فيش خلط بين الاثنين وقال لهم مملكتي ليست من هذا العالم ليه تفصل الدين عن الدوله شوف يا أحمد، الدوله نظام سياسي دوله نظام سياسي واجتماعي والدول متغيرة بحسب الحضارات وبحسب الزمن مش كده؟ والدول لها رجال ساسة ودبلوماسيين ولها قوات وجيش أما الدين فالمفروض غير كده الدين أمور ثابتة أصول ثابتة الله ثابت وطبيعة الإنسان ثابتة والخطية واحدة واحتياجها إلى انتصار وغلبة وغفران أمور ثابتة غير متغيرة وبعدين الدين بيتعامل بالإنسان في تعاملاته مع الله وتعاملاته مع البشر بالحب يحب الله ويحب البشر الدولة بتدور على نفسها بس وتحمي كيانها بس فالحقيقة في اختلاف كبير جدا بين آه، الدين والدولة عشان كده لما تشوف آه، التاريخ الإسلامي كدولة واحد حب يشبهه فشبه التاريخ الإسلامي ببحر من الدم الحروب على مدى التاريخ بين حتى المسلمين بينهم وبين بعض حروب أوري لك مثلا آه، في عهد الرسول كانت حروب وسرايا وغزوات وأكم من ناس ماتت واتقتلت بنو النضير وبنو قريظة و... وإلى آخ- آه، خلافه خيبر و... ولما مات الرسول ظهرت حركة الردة واتقتل فيها آلاف وفي خوارج آه؟
اه كده والخوارج لا قبلها قبلها يعني علي بن ابي طالب وعائشه زوجة حصل ايه؟ حصل لهم في موقعة واحدة مات فيها 10000 واحد موقعة الجبل الجمل كانت راكبة عايشة على جمل مات 10000 في المعركة دماء دماء وفي العصر الأموي ياما رؤوس جزت وفي العصر العباسي ياما قبور نبشت وطلعوا الناس وحرقوهم حتى بعد ما ماتوا ده غير اللي بيقتلوهم هم احياء و... و... وحتى في العصر الحديث شوف 3000 واحد يموتوا في ساعة واحدة بن لادن وضرب ال- آه، ال Twin Towers آه، مركز التجارة العالمي قتل حروب حروب قتل ولسه الحقيقه في شهر آه، يناير سنة 2005 يعني ال Twin Towers كان في 2001 2005 أربع سنين بالظبط برضو آه، تهجموا على ناس في أمريكا في نيوجيرسي ودبحوا عيلة كاملة وحطوا روسهم على كتافهم زي مصعب الزرقاوي قتل سفك دماء فين السلام فين المحبة هل في إله يأمر برضو إن احنا نقطع الرقابة بالشكل ده ونعمل فدي مشكلة قضية عايزة بحث ودراسة يا ترى فينا نقول انه يمكن اكيد مشكله تفسير لان نشكر الرب انه مش كل المسلمين بيقوموا بهالاعمال يعني كمان اه تمام بالتأكيد في ناس كده وفي ناس كده بيقولوا كمان انه حتى الناس منهم آه، انه الاسلام ايضا آه، يعني آه، دين سلام يعني ش...
آه بيقولوا يعني ده كله كلام امال فين دين الحرب قاتلوا وحرض المؤمنين على القتال واخد بال حضرتك وثانيا الدوله القديمه زي اللي بيقارن بين المسيحيه وبين ال- بين الاسلام وبين اليهوديه اليهوديه ما كانتش دوله انتشار واستعمار الاسلام جه ينتشر وي- و- و- ويتوسع ويستعمر آه، ال- اليهودية ما هياش بتنشر الدين بتاعها بالسيف الإسلام جاء بالجهاد لينشر آه، بالسيف وبعدين ال- الآيات السلمية اللي أنت بتقول عليها قلت لي أيوة.
في مكة نسخت كلها في المدينة بآيات السيف نسخت كلها بس كل اللي بيقروا القران مش عارفين انه هيدي منسوخه او يمكن ما ينسخوهاش ده صحيح ده فكرني بعلي بن ابي طالب لما راح جامع وشاف شيخ عمالين مجتمعين حواليه وواحد عمال يفتي فقال له انت تعرف الناسخ والمنسوخ ايه اللي اتلغى واللي ما اتلغاش قال له لا جه ماسكه من ودنه فركها له كده وشده بره الجامع قال له ما اشوفكش في المسجد ده تاني ليه؟ لأنه لازم يعرف إيه اللي اتنسخ وإيه اللي ما اتنسخش. فالحقيقة آه، النبي محمد تحول من السلام في مكة والدعوة في سلام إلى رجل حرب في المدينة وكان هدفه يؤسس الدولة وأسسها بالحروب والقتل والاغتيالات إلى آخره المسيح طبعا مختلف مملكتي ليست من هذا العالم واخد بحتك آه المسيح آه وديع
تمام.
متواضع القلب في اختلافات ال- ال- ال- الاله في الاسلام متكبر فالحقيقه في اختلافات كتير قوي فما اقدرش اقول وكل واحد مشاهد سمع دلوقتي هذا هذه الحلقه واحنا اتينا الى ختامها آه، آه، اله المسيحيه في محبه وسلام وداعه اله الاسلام تحريض على القتل والحرب والغزو فهل ده اله واحد الاجابه متروكه للمشاهد شكرا فيك تعطينا تعليق مثلا على دعوة الرب يسوع لما يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم آه.
وخذوا نيري يعني بالتاكيد لان احنا كنا بنتكلم في عظه المسيح على الجبل أيوة.
واتكلم عن الوداع وهو وديع فاذا آه، تعلموا مني لاني وديع متواضع القلب وقال طوبى لودعاء القلب لانهم آه، لان لهم لانهم يرثون الارض وبعدين ال- اللي بعد كده يقول لك ايه طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون البر يعني الحياه مع الله يعيش كده في حياة البر والقداسة في إنسان بيجوع لحياة البر مشتاق متعطش بيتمنى ان هو يعرف الحق فين الله راح يشبعه مجرد يقول له يا رب انا جعان ليك انا عطشان يا رب الى النعمه عطشان الى البر عطشان الى المحبه عطشان للسلام الله يشبعه بالخيرات فالمهم ان كل مشاهد يسال نفسه هل هو فعلا متعطش ان هو يعيش لله متعطش للحب متعطش للبر متعطش للنعمه متعطش للسلام الداخلي لو هو شاعر بالاحتياج مسكين بالروح راح يطلب من الله فيديله فعلا هذه النعمه ان يشبع قلبه بوجوده في داخله فيشبع ما فيش حاجه تشبع الانسان غير المسيح زي ما قال الرساله اللي جات لنا من السعوديه ان ال- الفكر ممكن يشبع باي حاجه الا الروح لا تشبع الا بالله فكل مشاهد يقول له يا رب من فضلك انا جعان وعطشان اليك فارويني واشبعني ومتعني بشخصك يستجيب الرب آمين امين شكرا جزيلا حضرة القمص وشكرا جزيلا لمشاهدينا الكرام ونشجعكم مثل كل مرة تكتبوا لنا على العنوان اللي بده يطلع على الشاشة ونحن مستعدين انه نكتب لكم ونجاوبكم نبعث لكم ايضا الكتب المجانية وخاصة الانجيل او الكتاب المقدس كاملا والرب يبارككم في الحلقة القادمة امين امين